السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله وهذا هو الجزء السادس عشر وعنوانه البنوة في التعليم والتربية آباء وأبناء المشايخ والدعاة والعلماء الذين يعلمونك الدين آباء نسميه أب روحي يسموه الأبوة الدينية أب ربنا سبحانه وتعالى جعل النبي جعل النبي أبا للمؤمنين بناء على ان زوجاته امهات المؤمنين فهو كالاب لهم في انه يعلمهم الاب الذي من الصلب كان سببا في اخراجك الى الدنيا لذلك يعظم ان اشكر لي ولوالديك لانه سبب خروجك الى الدنيا الاب الديني الاب الروحي كان سبب في إخراجك من الظلمات إلى النور من الضلال إلى الهدى من الجهل إلى العلم من طريق النار إلى طريق الجنة فيسمى أب وأول ما يطالعنا في هذا الجزء قصة سيدنا موسى مع الخضر وأول ما يطالعنا في قصة الخضر مع سيدنا موسى إنه قال له إنك لن تستطيع معي صبرا ليه ليه مش هقدر وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا يبقى العلم شرط الصبر لو تعرف تصبر ما تعرفش ما تصبرش العلم شرط الصبر لازم والتعلم نفسه محتاج صبر المشكله الكبيره في عصرنا و معلش اسمع مني بالراحة وفهمني قصدي ايه بالراحة اكبر مشكلة في عصرنا ان بقى شكل العلم صورة العلم متاحة للجميع بمنتهى البساطة بضغطة زر واحد على الكمبيوتر تقدر تعرف اي حاجة في الدنيا اي حاجة عايز تعرف تفسير آية عايز تعرف حكم مسألة عايز تعرف معنى كلمة عايز تعرف اي حاجة ببساطة بتدور يطلع لك النتيجة وانت قاعد في ثواني اذا كان عندك processor عالي يعني فالشاهد ايه ان فكر ان اغتر الناس وفكروا ان عندهم علم وعشان كده انا قلت ان توفر الامكانيات يؤدي الى الطغيان لما كان فرعون عنده فلوس وعنده وزراء وعنده عمال قال له يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى قال له ابني لي صرح اعمل لي كده سلم هطلع أشوف ربنا فين سلم ايه يا أبو سلم هقولها لك برضو كمبيوتر هي أبو كمبيوتر هي مش بالكمبيوتر هي مش بمعرفة المعلومة لا العلم ده محتاج حاجة أدق من مجرد المعرفة اسمها الفهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه يفقهه يفقهه يعني يفهمه فقه كفهم وزنا ومعنى فهم فهم الدين انك تفهم الحكم بقى مش انك تعرفه انك تفهمه فعشان كده الخضر قال لسيدنا موسى انت هتشوف حاجات مش هتقدر تفهمها اصبر والحاجات دي في قصة سيدنا موسى العجب العجيب قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا أدري أكان الخضر نبيا أم لا الخضر نبي ولا مش نبي خلاص هنتوقف مع سيدنا النبي ونتعلم من الحديث ده انك تقول ايه لا ادري وما تكسبش منها لا ادري ما اعرفش لا ادري الناس بقى اللي بيتحايل علينا ويقول الله اعلم انا عارف ان الله اعلم انا عارف ان الله اعلم بكل شيء لكن انت تعلم قول لا ادري لا اعلم الشاهد ايه هنا خضر ما كانش نبي ولا كان نبي لا ندري لكن ازاي قدر يعمل كده انه يخرم السفينة وعارف ان وراهم ملك انه يقتل الغلام وعارف ان ابواه صالحين وانه يبني الجدار وعارف ان وراه ايتام وكان ابوهم صالح هي ديت سر العلم الخبره الخضر كان من البلد دي عارف اصحاب السفينه وعارف الملك وعارف القريه ديك وعارف الولدين دول ولاد مين وابوهم وامهم ايه وعارف الجدار ده بتاع مين وعارف مين اصحابه الايتام وابوهم مين عارف هي دي بقى قضيه العلم مش مجرد ان انت قريت الحكم على الشاشه انك بحثت عليه وطلع طلعت لك النتيجه على التليفون لا خبرة الحياة وخبرة العلم زي ما قلت لكم قبل كده لما كان الفقهاء بيكتبوا الفقه ما كانوش بيدوروا على أحاديث الباب ما ورد في هذه المسألة لا ده تعلموا العلم الشرعي كله حفظوا القرآن بإتقان وحفظوا كل أحاديث السنة الصحيح والضعيف والموضوع وعرفوا كلام الصحابة في التفسير والأحكام ومن كل ده بيبص على الشرح كله يطلع الحكم الصغير ده ده فهم للدين مش قضية المسألة دي ويطلع لك وفتوى وخلاص وتكلمنا عن الفتاوى في حلقة قبل كده هي دي قضية في قضية التعليم واخطر مهمة للاب انه ينقل لاولاده خبرة حياته وقلت انا كتير قبل كده ان الصناعات او المهن او الحرف فسدت من يوم ما, و... ما صاحب كل صنعة ما ورثش سر صنعته لولاده كنت تلاقي ان الراجل مثلا ايه ال ال اللي بيدق الحديد ده مش عارف اسمه ايه او السروجي او الاسترجي او السباك او الجزار او او السواق او الميكانيكي او اصحاب المهن والصناعات الحذاء بتاع النعال كان يورث ولاده المهنه دي النهارده وده مش عيب ولا غلط حقه وصح انه عايز يبقى اولاده دكاتره ومهندسين بس المهنه دي يديها لمين عاده ما بيديهاش للصنايعيه بيبخل بالسر المهنه عليهم لان عارف انه لو بقى صنايع هيسيبه ف هيسيبه هينافسه وهيقرفه وهيقطع عليه فماتت بقى الصناعات واصولها وبقى كل واحد بقى معاه لسانس حقوق ومش لاقي شغل يشتغل سباك ومعاه لسانس اداب ومش لاقي شغل يشتغل نقاش ومعاه بس بيشتغل بيعمل ايه زي الناس اللي, اللي هاجروا الينا ودخلوا البلد وبقوا شغالين في اي حاجه باي طريقه وخلاص او بيكتسب خبره بيتعلم فيك عشان كده بقول ان مهمة الوالد الاصلية الخطيرة انه يورث ولاده خبرة حياته وخبرة علمه وكل حاجة ومفيش مانع انه يبقى دكتور ومهندس وبرضه في ايده المهنة دي وفي ايده الحرفة دي آه قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء مش مطلقا حتى احدث لك منه ذكرى هقول لك هفهمك بس المطلب في طلب العلم الصبر المطلب في الاستفادة من شيخ الصبر الصبر المطلب في الاستفادة في التعلم اما تيجي تتعلم مهنة او تتعلم حرفة الصبر لازم تصبر لحد ما تستوي وتنضج لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى أفسد شيء في التعلم الاستعجال قال تعالى وكان أبوهما صالحا سبحان الله العظيم قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين لا في حتة الصبر قبل ما أعديها قال تعالى ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا الأولانية قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا الثانية هنا اللي هي في الآخر بقى ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا يجب أن تتعلم الصبر قبل العلم الصبر قبل العلم تتعلم الصبر آه عشان كده ايه تسطع كأنها إشارة إلى الاستعجال حتى أن التاء تستطع طارت وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا قلنا في منزلة الاعتصام الهداية إلى الطريق والحماية في الطريق من حماية الله لعبده إذا اعتصم العبد بالله أن يزيح الله من طريقه كل ما يضله عن الطريق فاكرين رسالة مش عارف بعتناها بالليل ولا ما بعتناهاش دي ان الطريق طويل ولكن في ملهيات على الطريق مصاصة كنت حاطط لك مصاصات كده على الطريق احيانا تلهيك وانت ماشي على الطريق مصاصة تضيع منك الطريق ربنا من رحمته بالعبد انه يمنع يصدر قرار من البلدية بمنع وضع المصاصات على الطريق بمنع بيع المصاصات على عشان ما يلهكش عن الطريق سبحان الله العظيم فاهم انا قصدي ايه فاهم ازاي حماية الله عز وجل لعبده ولو من ولده شوف سبحان الله العظيم حماية ربنا سبحانه وتعالى لسيدنا يوسف لما ربنا أراد أنه يربي سيدنا يوسف تربية خاصة طلعوا من البيت ده في البير في بيت العزيز في السجن في الوزارة تربية خاصة سبحان الله لما ربنا أراد أن يربي سيدنا موسى قبل النبوة تربية خاصة طلعوا من بيت فرعون طلعوا من بيت فرعون ازاي انه ارتكب جناية قتل قدر عليه انه يضرب واحد يقتله فيفر فر يروح مدين يقابل سيدنا شعيب يقعد عنده ويتربى بقى في تربية الغنم ومع النبي شعيب علشان يبقى شخصية تاني غير اللي كانت في بيت فرعون حماية حماية الله عز وجل للنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حماية لما ربنا جل جلاله يريد حماية عبد بيزيح من طريقه كل حد حماية ربنا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ان ابوه مات وهو في بطن امه ان امه ماتت وعنده اربع سنين ان جده يموت وعنده ست سنين خلاص مفيش تأثير بقى يبقى مع ابو طالب عمه وابو طالب عنده عنده 20 30 ولد في وسط العيال محدش يأثر عليه لا اب ولا ام ولا جد عم عنده عيال كتير وفقير الحماية عشان كده لما تبتلى بابتلاء قد يكون هذا الابتلاء حماية زي ما قلت كده لما ربنا جل جلاله أراد إن من للسيدة مريم عليها السلام أن تنجب نبيا فرغها ما فيش زوج أنت رب النبي لما أراد السيدة عائشة رضي الله عنها أن تخدم النبي محمد حبيبه صلى الله عليه وسلم لم تنجب عشان ما تنشغلش بالعيال عن النبي والحمل والولادة والرضاعة و... لا خليكي بس اخدمي النبي حبي النبي كوني على هذه الثغرة انقلي علم النبي يبقى احيانا الابتلاء شوف حرمانها من الولد عشان تفرغ لدي حرمانها من الزوج عشان تفرغ لدي ان الولدين دول يق... الولد يقتل عشان ابوه كان صالح خليه في صلاحه عشان ما يفسدش ابوه وامه وهكذا ثم اتبع سببا من اراد التمكين فعليه اتباع الاسباب التي شرعها الله عز وجل والله جل جلاله جعل زي ما قلت لكم كده من السنن الكونيه ان جعل الله لكل شيء سببا ان جعل الله عز وجل ربط الاسباب بمسبباتها قلت لكم ان ربنا جل جلاله في الحجره هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة كان قادر أنه يرسل لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جبريل يشيله على ريشة من جناحه ينقله من مكة للمدينة في طرفة عين أو البراق لكن أراد الله أن يعلمنا من خلال النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الأخذ بالأسباب للعمل للتمكين ازاي يشتري دبتين وياخد صاحب ويأجر دليل ومرشد ويمشي ويروح يستخبى في الغار ويرتب امور الغار مين اللي هيجيب له الاكل ومين اللي هيجيب له الشرب ومين اللي هيجيب له الاخبار ومين اللي هيمحي اثار الاقدام ترتيب اخذ بالاسباب عشان كده في قصة ذي القرنين ثم أتبع سببا ثم أتبع سببا ثم أتبع سببا وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا الأخذ بالأسباب ومن الأدب إذا فتح الله لك سببا ألا تترك السبب حتى يتركك السبب ثم نأتي إلى الآية الخطيرة أخطر المصير والمآل اللي كانت في الجزء السابق قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا اتأكد دايما انك على الحق اوعى الوهم ياخدك ده احنا احيانا بنقول ايه ان اذكار الصباح والمساء بتحتاج كل فترة تراجعها من كتاب لانك من كتر قولتها من الذاكرة بتتحرف كلمات عندك وانت تمشي عليها وتنسى كأنها هي دي الصح وهي غلط والرسول صلى الله عليه وسلم راجع سيدنا عبد الله بن مسعود في جملة في كلمة في كلمة لما قال علمه دعاء النوم اللهم إني أسلمت نفسي إليك وجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت ثم قال لسيدنا عبد الله بن مسعود قول فسيدنا عبد الله بن مسعود قال لحد ما وصل قال آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت قال لا بنبيك يبقى ما ينفعش ان احنا نتصرف في الفاظ الاذكار لازم نقولها زي ما النبي قالها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من كتر التكرار بن... ب... احيانا بتفلت مننا الالفاظ ونقول زي ما بنقول بدل ونبيك نقول برسولك كل فترة أراء نفس الشيء برضو لازم كل فترة تراجع طريقك انت صح ولا غلط انت على الحق ولا على الباطل اوعى يزين لك عملك يزين الشيطان لك عملك فتضل وانت لا تشعر ثم ننتقل الى سوره مريم ذكر رحمه ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا واني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي راضيا الله سبحان الله العظيم آه إذ نادى ربه نداء خفيا أجمل شيء لما تخلو مع الله في خلوة أنس وشوف كلمة سيدنا زكريا وهو بيقول ولم أكن بدعائك رب شقيا يا رب أنا لا أشقى بدعائك أنا أسعد الناس بدعائك انت بتسعدني دايما وبتستجيب لي دايما وبتعطيني دايما وبتعطيني اكثر مما اسالك فن الدعاء فن استجلاب بركة السماء كنت عايز اقول حتة آه اذ نادى ربه نداء خفيا دايما في العزلة يأتي الخير حتى في نفس الصورة قدام شوية هيجي ايه فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا قصة برضه في نفس الصورة سيدنا إبراهيم فلما اعتزلهم وما يعبدون وهبنا له سبحان الله العظيم ف حتى في الأهل الكهف السورة اللي فاتت فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا يا جماعة احنا محتاجين نحجم الانفتاح الشديد ده على الدنيا وعلى الناس قال يا رسول الله ما النجاه صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمسك عليك لسانك ها؟ وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك أمسك عليك لسانك وإيه وليسعك بيتك إذ نادى ربه نداء خفيا النية في إنجاب الذرية عايز ولاد ليه وقد ذكرنا 17 نية في إنجاب الذرية تنجب عايز تنجب أولاد ليه لما لقي بنيامين أخاه يوسف في مصر قال له ماذا فعلت قال تزوجته قال سبحان الله سيدنا يوسف يقول لأخوه سبحان الله ألم يشغلك الحزن علي عن الزواج قال والله لقد فعلت ولكن قال لي أبي يعقوب يا بني تزوج لعلك ترزق نسمة تسبح الله يبقى النية ديك ان انا اجيب اولاد يسبحوا الله يعبدوا الله تثقل الارض بتسبيحهم تثقل الارض بتسبيحهم فسيدنا زكريا هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا وكم تفيد النية الصالحة لا إله إلا الله كم تفيد النية الصالحة شوف النية الصالحة يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا كل ده بسبب نية أبوه الصالحة كل ده بس- طب النية الصالحة كمان في قصة آه، أم مريم لما قالت إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني فجاءت مريم اللي ربنا رزقها بعيسى انظر بقى لبركة سيدنا عيسى قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ماذا تصنع النية الصالحة في الأبناء سبحان الله العظيم النية الصالحة تصنع في الأبناء خيرا عميما وفيرا كثيرا كثيرا كثيرا آه، أما بر الأبناء بآبائهم بر سيدنا إبراهيم ربنا أمرنا إن احنا نتبع آه، سيرة سيدنا إبراهيم وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي سيدنا إبراهيم سيدنا إبراهيم في دعوته لأبوه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي يا أبتي كلمة حلوة للتقريب والتحبيب يا أبتي أو التأديك للتقريب والتحبيب التحبب إلى الأب يا أبتي زي يا أماه الهيه دي للهفة على الأم يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر يا أبتي إني قد جاءني من العلم يا أبتي لا تعبد الشيطان يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن يا أبتي وهكذا بقية الجزء بقى في سورة طه وقصة سيدنا موسى ودي عايزة قاعدة لأن سورة طه نفسها سورة جميلة سورة رائعة فأنصحكم تقرأوا سورة طه وتكتبوا فوائدها أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله لو أن